السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في سلسلة الاستعداد لشهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وأن يكتب لنا الغفران ويكتب لنا العتق من النيران آمين ولمن قال آمين احنا لازم نفكركم بأمين دي كل مرة ربنا يهدينا ويتوب علينا وكنا آه يعني أكثر ما ركزنا عليه في هذه السلسلة التي أصبحت بشيء آه بشكل أو بآخر هي من آه عادات دروس المساجد يعني ومش عارف هي صح ولا غلط بصراحة لسه النهاردة كان حد بيتكلم معايا قال لي هو كل سنة قبل رمضان بنعمل الاستعداد لرمضان هو هو احنا ما بنستعدش ليه من نفسنا وبعد كده قال لي وهل احنا اصلا بنستعد فعلا او اللي بيحضر بيستعد فعلا ولا هي صارت عادة في المساجد فقط والله انا معرفش ارد صح هل هي صارت عادة فقط ولكن لها قيمة مش عارف فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الخير وأن يكتب لنا الهداية وكنا تكلمنا عن مسألة الوعي برمضان فبدأنا بمفهوم التأقيت ثم مفهوم التجزئة ثم مفهوم ايه كمان حد فاكر طيب ها ما هي الاسماء كانت تحس ان الاسماء اللي مختارها غليظ اه مفهوم التخلص واليوم مع اخر مفهوم هو مفهوم الاعتماد ان من اكثر الاشياء التي تجعلنا لا نتغير في رمضان مع ان هو موسم تغيير فعلا وانا لا اقصد التغيير هنا برمضان نفسه لان كل الناس في رمضان غالبا تتغير ولكن رمضان ليس لذاته إنما هو فرصة تمحو بها ما سبق من تقصير ثم تفتح صفحة على غير النهج الذي سبق وإلا إيه فكرة إن أنا أقوم ماسح صفحة وكتبها هي هي من أول وجديد يعني حتى يكون من باب تضييع الوقت ولكن من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان لا يتغير فعلا بعدما المفاهيم الثلاثة التي ذكرناها هو, هو مفهوم الاعتماد والاعتماد لغة هو الاستناد والاتكال ان انت تعت... الاعتماد في اللغة ان انت تتكل على حاجة ان انت آه تستند إلى شيء ترتكز إلى شيء وهو في الجملة صفة مذمومة إلا للعاجز الشباب أغلبها يبقى نفسه إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويتجوز بدري بالذات الملتزمين يعني ودي كويسة جدا يعني موضوع ان الانسان يتجوز بدري ده يعني فكرة استنى انت خلاص بقى فكرة انت استنى شوية وعيش حياة يعني ما تقتنعش بالكلام ده تمام عيش حياتك و... والدنيا قدامك و... انت هتتجوز مش داخل مقبرة يعني ف... فكون الانسان يتجوز بدري دي دي ميزة دي ميزة كبيرة جدا جدا على الاقل يعف في نفسه ومش على الاقل والله هو يعف في نفسه و... ويعف امرأة ويكون اسرة ويكون سعيد ويجيب ابنائه وهم يكونوا آه الفرق بينهم صغير فيقدر يستمتع بيهم ويقدر يتعامل معاهم بشكل آه يمكن عنده وقت وصحة ان هو يديهم للو... يديهم للولاد ولكن اغلب الشباب يبقى نفسه يتجوز بدري ده اللي نفسه يتجوز بدري ده هيتجوز فين يعني ها في شقة صح هتجوز في هتجوز فين يعني في الشارع في شقة ومين اللي هيجيب الشقة آه. ها العروسة طبعا ايوه اه منطقي اتجوز واحدة عندها كده في ريعان الشباب 72 73 سنة تمام يومين و... وهي تخش الانعاش وانت تخش المعمورة ان الاغلب الشباب بيبقى عايز يتجوز بس ما عندوش شقة مثلا فيبقى مين اللي هيجيب الشقة او حتى عنده شقة بس مين اللي جاب الشقة أه بابا طب والمهر آه يعني ما هو بابا برضو يعني بابا طب والشبكة لا ما هو بابا يعني بابا طب في الوقت ده بقى مين اللي بيصرف عليه آه بابا ومين اللي بيأكله وبيشربه بابا اهي بابا ومين اللي بيعلمه بابا ومين اللي بيملي التلاجة اللي هو بيروح يفتح كده وياخد اللي هو عايزه منها بابا طب ما بابا هو اللي يتجوز يعني انا عارف ان ماما هتزعل مني دلوقتي انما انا قصدي يعني انت داخل الجوازه دي بالايه بالمجهود انت داخل بايه فهو يبقى عايز طب والفرح ويعمل وتلاقي هو بي يدقق في أدق التفاصيل وهو معهوش طب لما يبقى معاك اتكلم عشان خاطر كده ملهاش علاقة بالموضوع بس ساعات أنا ما بقدرش أمسك نفسي لازم لازم أقولها تمام فكرة المبالغة في الزواج يعني مسألة أنت عايز تتجوز بدري أنت خلاص عايز تتجوز بدري ممتاز جاهز ولا مش جاهز تمام آه لما تيجي تبقى مسألة مسألة تحديد مسألة انت جاهز انت لو جاهز تبقى جاهز منين يعني من بابا اللي هو بيكبرك من وانت قد كده لحد ما بقيت قد كده ما تنساش بقى حق الراجل ده ما تنساش حقه ده جانب الجانب التاني بلاش التدقيق الشديد في كل التفاصيل يعني ما تبقاش آه معرفش ايه ونزهي يعني ما, ما يعني ما, ما معكش خلاص يعني زي ما بيقولوا كده شحات وعايز عيش فينه طب, طب يعني طب خد اللي يجي لك وابتدي انت حياتك وبالمناسبة اغلبنا كان بيسمع بالذات الجيل الجميل الجيل الجيل الجميل اللي قبلينا يعني تمام يقول لك ايه اللي هو دلوقتي مثلا ممكن تلاقيه مثلا دلوقتي ممكن تلاقيه مثلا محامي كبير او مثلا دكتور في الجامعه او مع ناس كده اهو وتيجي او رئيس مجلس اداره شركه وتيجي تعرف ان هو اتجوز من غير ثلاجه اتجوز من غير ثلاجه او اتجوز من غير بوتاجاز طبعا انت مش متصور يعني ايه بيت ما فيهوش ثلاجه انت مش متخيل الشخص ده دلوقتي رئيس مجلس اداره شركه على فكره انا في حد بعينه رئيس مجلس اداره شركه بترول يعني في حد بعينه في ذهني دلوقتي تمام اتجوز من غير ثلاجه تمام هو رئيس مجلس طبعا رئيس مجلس اداره شركه بترول ده دلوقتي عنده ثلاجه احنا نقعد فيها يعني يعني ثلاجه بقى فما شاء الله لا قوه الا بالله لو لحقنا يعني ما شاء الله لا قوه الا الكلمه اللي اتقالت دي ممكن الله يغفر له ويرحمه كان طيب فانما فكره ان نفس الشخص ده في البدايه كان كده فهي واحده واحده الشاهد مسألة ال ال أنها أن الاعتماد صفة مذمومة إلا عند العجز إلا عند العجز بقى تمام لو عاجز خلاص ممكن أعتمد على غيري ولكن طالما أنا قادر واعتمدت على غيري فهذا يسمى شح بخل كسل كبر أي شيء أي شيء هو الذي أدى لهذا الاعتماد طالما أنا قادر طالما أنا أعرف زي لما نقعد كده مع بعض في مطعم وكلنا معانا فلوس تمام حاسب انت هو مش عازم بس احنا بندبسه طب ما احنا معانا يعني ما احنا معانا طب وما تحاسبش انت ليه يعني احنا حبايب واصحاب وكل حاجه طب ما تحاسبش في شخصيات كده ما تحبش بتظهر قوي في المواصلات احيانا الشباب كده يقول لي حاسب انت اصل معيش فكه الترم كله معهوش فكه تمام بغض بغض النظر صح مش بيحصل ده ولا انا بحكي حاجه مش موجوده في الدنيا انا الوحيد اللي بشوفها موجوده ده اه ف وتعرفش هيفك امتى تمام حاسب انت حاسب انت حاسب انت كل حاجه انت انت انت وهو عايش وخلاص الامر ده في الدنيا مذموم ويجعل الناس فعلا تنفر من هذا الشخص الذي دائما ما يعتمد على من حوله وانا لو دلوقتي صورت صورة معينة وقلت لكم عليها وان كان اكثرنا قد يصل الى هذا الحد او بعض اقل اقلنا ممكن يوصل للشكل ده انه بياكل وبيشرب وبيتعلم على حساب باباه وبيتجوز وبيفتح بيت على حساب باباه وفي البيت ما بيعملش اي حاجة وما بيشاركش لان اللي بيعمل كل حاجة في البيت والدته والحاجات اموره حتى الشخصية هدومه كل حاجة بيعمل كل حاجة بتجيله لحد عنده كل حاجة بتجيله لحد عنده في شخصيات في المجتمع ده كده كتير بالمناسبة حتى لو بنت كده كتير وانا شك ان هذا من العجز اه هو معال ولكن ان كان يستطيع ان يكتسب شيء انا كنت اعجب بصراحة اللي احنا مجتمع عنده شيزوفرينيا شوية ان ممكن حد مننا يقبل ان يذهب لامريكا مثلا ويشتغل فيها في بنزينة او يشتغل فيها في محل بيتزا عشان خاطر يجيب آه كانت موضة ايامنا زمان صح آه آه تلاقي مثلا كان كنا كانت موضه زمان كده ان كل الشباب في الصيف بيروحوا يشتغلوا في امريكا وفي محل بيتزا في بنزينه غالبا هما الحاجتين دول ويشتروا هدوم وبرفانات وما اعرفش ايه ويرجعوا هو ده الصيف تمام ولحد النهارده ممكن الناس تقبل ان هي تعمل كده وممكن تلاقي واحد بيعمل كده وبيكتسب من اي مهنه شريفه عشان خاطر يصرف على نفسه ويزود دخله ويروح يعمل انا اعرف ناس بتعمل معادله وهي بتشتغل في بنزينه يعني هو بيعمل معادله ان هو يكون دكتور وبيشتغل في بنزينه في نفس الوقت تمام ولا يتأفف من ذلك بس هو لو نزل هنا اه عيب لا ينفعش ما يصحش عيب تمام لا شك ان اغلبنا لا يعني ممكن يفكر بهذه الطريقه حقيقه وده يدل على يدل على حاجه مهمه جدا ان احنا مش اصحاب مبادئ لو كان مبدا كان اتطبق هنا وهناك إنما احنا متلونين أغلبنا مع الأسف إلا من رحم ربي إلا من رحم ربي شاهد أنك في هذه الأمور الدنيوية إن كنت عال على الخلق جميعا فهذا مذموم وقد يفعله البعض شحا قد يفعله البعض كسلا قد يفعله البعض بخلا قد يفعله البعض عن جهل ولكن في النهاية هو مبغوض بين الناس وهذا الأمر في الدين أعظم خطرا سلة الاعتمادية في الدين ان يكون إنسان عنده اعتمادية في الدنيا دي احنا فاهمينها وعارفينها ودارسينها وعايشينها تمام إنما أن يكون الإنسان عنده اعتمادية في الدين هذا مؤلم وهذا يجعل الإنسان يعجز عن أن يصل إلى المراد يجعله يعجز عن الترقي يجعله يعجز عن التغيير حتى فضلا عن أن يصل إلى الدرجات العلى مجرد التغيير هو يعجز عنه لما؟ لأنه شخص اعتمادي في الدين اعتمادي عالة والاعتماد في الدين نوعان اعتماد في دين الرجل نفسه في دين الفتاة نفسها تمام في تدين الشخص نفسه واعتماد في ذات الدين الاعتماد الأول اللي هو في تدين الشخص ذات نفسه بنسميه كده عدم الفطام ان هو يكون الانسان مرتبط باشياء معينة هي اللي عاملاله او هي اللي قايماله دينه فان بعد بعد عنها ابتعد عن الدين وهذه الاشياء ليست من جملة الأفعال التي أمر الله عز وجل بها لذاتها ولكنها تكمن في الخلق وتعاملهم معه عشان خاطر كده وانا بقول كلمة دي و... ويعني حاسبوني عليها كتير من الشباب آه يبتدي في الطريق وبعد كده يقول لك ايه آه مشيت ليه ما احتوونيش ما احتضنونيش ما لقيتش حواليا اللي يشدني حاسس ان انا وحيد ما بيعملوليش ما ايه طيب ما, ما بيسألوش عليا تخيل ايه تخيل ايه بعيا ومحدش بيزورني مش ربنا قال والنبي قال صلى الله عليه وسلم اه وهم اثروا مين اللي خسران هو خلصت آه ما بتحفظ ليه اصل الشيخ آه شديد قوي طب انت عايز واحد نجيب لك واحد من كارفور اه ما بيسألش يعني ما بيراعيش ظروفي اه مش ما احتوانيش طريقته مش زي الطريق طريقته ايه ده انت جاي ما انت مش عارف تقرا الفاتحه ففكره ان الاحتضان وال والمداديه وال ده جميل بالمناسبة, بالمناسبة يعني الذي يحسن هذا الأمر يعمله مع الناس ولكن الناس بقى اللي عايزة تعلق تدينها على هذا الشكل تعلق هذا التدين على هذا الشكل لن يصل إلى شيء لن يصل إلى شيء وأنا أقول لكم يعني أمر نراه بالمشاهدة كثيرا كثير من الفقراء ونسأل الله عز وجل أن يغني المسلمين جميعا كثير من الفقراء في رمضان أو حتى في غير رمضان يعرفون بعض المساجد اللي بتوزع فيها زكوات أو, أو شنط رمضان أو صدقات أو ما إلى ذلك فإذا أحوجوا ذهبوا إلى بيت الله وكلموا الشيخ المسجد وتحايلوا عليه وصلوا المغرب والعشاء و و و فإذا أخذ الصدقة أو الزكاة أو الشنطة رجع إلى حاله بل وقد يسبه وأنا أقول هذا يعني هذا الأمر عند أكثرهم عند أكثرهم مش عند بعضهم عند أكثرهم وكثير منهم لا يصلي ولكن يأتي للمسجد هذا الأمر فقط فهو جاي البيت عشان خاطر الفلوس خد الفلوس مشي هو جاي عشان القرض خد القرض مشي في واحد عايز يدخل الالتزام عشان خاطر الناس تطبطب عليه عشان خاطر الناس تحتويه عشان خاطر آه، ي- افرض ما لقيتش ستكون مثل حال, حال, حال هذا الفقير أنت فقير إلى الله عز وجل إلى دين الله إن انتظرت المدد من الخلق هلكت لذلك مسؤولية التزكية مسؤولية ذاتية احفظوا الكلمة دي والله يعني الكلمة دي تتحفظ مسؤولية التزكية مسؤولية ذاتية ذاتية لذلك كتير مثلا نكلم الشاب ده ونكلم الشاب ده ونكلم الشاب ده وتكلم البنت دي وتكلم البنت دي تكلم البنت دي عشان تصلي وتلبس حجاب او عشان يصلي و- ويدخل المسجد يدخل المسجد لما يدخل المسجد بعضهم يجي يشتكي ما بقوش يعاملوني الناس اللي كانوا شغالين معاه دعوة يعني ما بقوش يعاملوني زي الأول مش بيمتصوني كانوا بيهتموا بيا جدا جدا زمان دلوقتي الوضع اختلف ليه هو كده لأن الإنسان الداعي إلى الله عز وجل يدعو الناس إلى أن يدخلوا البيت ويضع أمامهم الطعام فإما أن يأكل هو وإلا وإما أن ينفض هذا الطعام إنما أنا مش هجيبك البيت عندي وأقوم جايب المعلقة ومأكلك بكل صراحة طب ما أنا عايز آكل وإن كان الأمر دعوة تمام فأنا محتاج إن أنا أدعو غيرك مش هفضل واقف في نفس المكان فإن فهم الرجل هذا الأمر فهم الشاب هذا الأمر بدأ أن يفقد أو يفقد الأمل في الخلق هو محدش هيزكيك يعني الشباب اللي جزاهم الله خيرا بيصحوا بعض الفجر هو انت مش ممكن تكلمني تصحيني الفجر وانا كنسلك وتفتكر ان انا صحيت واقفل الموبايل واخش انام هو جميل نصح يعني اللي بيصحوا بعض يصحوا بعض لطيف جدا حاجه جميله جدا ولكن دي كده يعني يعني اوبشن انما الرنه ما بتخلينيش اصلي الفجر دي بتفكرني لو انا مش عايز برضو مش هصلي حتى لو انت صحيتني صح ولا غلط احيانا الواحد يجي لك لحد عندك يقول لك يعني يعني انا هقول حاجه معلش في دار مثلا تحفيظ قران هنا او جنب بيتك يعني جنب بيت كل واحد فينا في دار تحفيظ قران هل نحن لا نعلم ان حفظ القران فضيله ها فضيله طيب هل الناس اللي حفظ القران مش دقت حاجه كويسه أ- فضل كبير روح اسأل دار تحفيظ القرآن كم واحد بيجي عندك وما بيكملش كم واحد اغلب الناس بيتعلم القراءة وبيحفظ شوية جزء 2 3 15 20 جزء بس مش كله بيكمل لل 30 تمام ليه لان اللي بيكمل لل 30 ده بيختبر في امور كثيرة حتى يصل الى هذا الفضل هو من داخله يريد هذا الأمر هو لا يعتمد على أحد هو مش مستني تليفون من حد مش مستني مدادية من حد كما في قيام الليل مثلا لما قال ربك تتجافى جنوبهم عن المضاجع هذا وصف لأناس يداومون على قيام الليل ولا على فريحي ها؟ مداومين طب من أين جئنا بمداومين دي وإن لم تذكر لأن الفعل نابع من داخل الشخص هو ذات نفسه جنبه مش عارف يقعد على السرير مش عارف ينام فطول ما هو مرتبط بحد طول ما هو مرتبط بحد هو اللي هيقومه وهو اللي هيصومه وهو اللي هيخليه يحفظ وهو اللي حي... فلو غاب هذا الفرد ضاع ضاع طب لو كان لصيق به لو الفرد ده موجود دايما حتى حتى لو كان مش هقولك حتى لو كان آه مش هقولك لو شيخ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد العرب منهم من منع الزكاة ولكن منهم من ارتد بالكلية منهم من ارتد بالكلية بل إن الصحابة لم يتحملوا هذا المصاب حتى أن عمر شهر السيف في في مسجد في المسجد وقال من قال محمدا قد مات سأقتل سأقاتله إنما ذهب إلى ربه وسيعود فتكلم على شيء في شيء بغير علم نعم من الصدمة ولكن لم يكن كلهم مثل أبي بكر أبو بكر حتى أن أبو بكر كان في تجارة سبحان الله والله ربنا سبحانه وتعالى من على الأمة أن في أبو بكر كان في تجارة من جوه بقى دخل المسجد كده إيه لا لا الناس بالشكل ده علي عمال يبكي سيدنا عثمان قاعد على الأرض مذهول أبو بكر عمر بن الخطاب عمال يزعق في الناس ساب كل ده ودخل على الحجرة دخل رفع الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به ميت فقال له طبت حيا وميتا يا رسول الله وقبله بين عينيه ثبت ثم غطاه وخرج إلى الناس ماشي في طريقه حد المنبر ثم صعد وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من جوه من جوه التدين بيجوا من جوه التغيير بيجي من جوه الالتزام من جوه الصدمة لما تجيلك لو انت من جوه مبني يعني يا جبل ما يهزك ريح انما لو انا هش لو واحد ساند عليا يوقعني عشان خاطر كده بيبقى ماشي في الطريق وصاحبه بيوقعه مع ان المفترض ان صاحبه برضه ماشي في الطريق ليه لان دي حيطه هشه ودي حيطه هشه اتحطوا على بعض عملوا ايه اه هشموا بعض ما هو صفر على صفر ما بيجيبش واحد ونص اه ما يسويش حاجه وبالمناسبة واحد على صفر واحد حط عليه صفر ولا حاجة هو لسه الواحد هو لسه الواحد فعشان خاطر كده ايه اللي جوه تتجافى جنوبهم عن المضاجع فكرة ان انت تكون من جوه مش من بره مش مستني حد يقولك مش مستني حد يكلمك فقراء راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم لوحدهم كده بيشتكوا يعني مظلمة يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم الناس اللي معاها فلوس دي هتاخد كل حاجة شكوى صريحة قال وما ذاك قال قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق مين اللي راح عمل الفتنة دي مين اللي راح لهم خلي بالكم ده الناس دي معاها فلوس وانتوا لا وهو ربنا الرزاق هو اللي جعل هؤلاء اغنياء وهؤلاء فقراء تمام ايه مين اللي عمل كده هم من جواهم لا انا عايز ابقى احسن انا عايز ابقى كده مفيش مشكلة ان انا اكون فقير بس انا عايز حتة في الجنة اكبر من الغني هو من جواه حريص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولا يكون أحدا أفضل منكم إلا إذا فعل مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون بعد كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 في رواية تكبرون 34 34 وفي رواية ثم تختمون بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ماشي الموضوع على كده شوية عرف الأغنياء بالموضوع ده بقوا يعملوا زيهم أنا لو مكان الفقراء بصراحة أول ما أطلع من عند النبي صلى الله عليه وسلم أطلع أقول للأغنياء وبقى كسبت الفقراء كلهم تمام عرفوا فعملوا فراحوا يشتكوا فقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهتلاقي عبادات تانية يتفاوت الناس فيها ولكن برضو نفس الكلام المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قال أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهو بين الصحابة فقالت بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك واعلم أنه على فكرة الكلام ده جميل قوي واعلم أنه ما من امرأة كائنة في شرق أو غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي هي امرأة عاقلة وعارفة قالت إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك وإن معشر النساء محصورات مقصورات قواعد في البيوت مقضي شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معاش الرجال فضلتم شوف بصلهم في الموضوع فضلتم علينا بالجمع ما شافتش الناس وهي ما بتحضرش الخطبة والجماعات ما شافتش والله وعيادة المرضى برضه ما شافتش وشهود الجنائز مش عايز أفضل كل مرة أقول والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله اللي يجي دلوقتي ممكن واحد يجي يشتكي يقولك مش عارف أحدث به نفسي النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجاهد أو لم يحدث نفسه بجهاد مات على شعبة من شعب النفاق يجي هو النهاردة مش عارف يحدث نفسه بصدق شوف وصلنا لفين ده مش من بره ده من جوه قال وإن الرجال منكم إذا الرجل منكم إذا قالت وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أموالكم أولادكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله ما عندهاش مشكلة في أي في كل الكلام ده بس الأجر يا رسول الله الثواب الحسنات المنزلة الجنة هي عندها مشكلة فين في الجنة في واحد هيسبق ليه بمناسبة ايه يعني يعني هو اجدع مني في ايه من كام يوم روحت اركن في حتة فلقيت واحد يقول لي ممكن تطلع وانا اركن على الترام في سباباشا تعرفين الترام في سباباشا مقفول فانا لقيت ركنه وانا نازل في الحته دي فقال لي ممكن تطلع وانا اركن فبقول له نعم طب طب انا لما اطلع وحضرتك هتركن انا هركن فين؟ قال لي ما اعرفش والله كده قال لي اصل هقول لحضرتك حاجه يعني انا بشغل المكان ده يعني انا مش هركن انا هركن حد فانا هشغل المكان ده وحضرتك ممكن تطول ف فلو كده يعني فطب اللي انت هتركنه ده اجدع مني في ايه يعني تمام على فكرة الشغلانة دي حرام الشغلانة دي حرام أن يستقطع الرجل مكان ليس من حقه ويؤجره هذا ماله حرام وكل ما نبت منه النار أولى به طبعا بكلمكم حاجة موجودة في كل شارع تقريبا هذا المال حرام من اقتطع قطعة أرض ليست من حقه جاءت يوم القيامة وهو مطوق بها ليه يحط عمود هذا مفسد في الأرض يجي يوم القيامة متوق بيها حط عمود عشان خاطر يركن عربيته تمام فضلا عن بقى الناس اللي تحط كرسي وتحط معرفش ايه ويجي قدام المحل بتاعه ويقوم حاطط حاجة ليس من حقك وانت اشتريت الشارع انت ليك المحل هذا الفعل محرم وفاعله يأثم وإن كان يقتضي منه مالا فالمال حرام والنار الذي واللحم الذي نبت من هذا المال النار أولى به شوف ممكن واحد مش عارف مين اللي قال ليه بس بس اللي قال ممكن يبقى واحد يتخض هو اللي ممكن يتخض اتخض ليه من شيوع المحرم يا نهار ابيض صح ده كل الشوارع كده في اسكندريه على الاقل الا من رحم ربي يعني ها اه الازمه آه هو بيشترط ويقول لك هاتها في الاول عشان خاطر انا ماشي طب ما- طب- طب افرض يعني طب اقعد احرسها يعني اعمل ب- ده يعني ده يعني إيه؟ يعني بتأجر الشارع طب ما تأجر لي الترام احسن لو ترجع تلاقيها متكلبشه نسأل الله عز وجل العفو والعافية قالت فما نشارككم في الأجر يا رسول الله فقال فالتفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن آه، من مساءلتها في أمر دينها من هذه حد سمع حد واحدة بتتكلم أحسن من كده فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها انصرفي أيتها المرأة واعلمي وأعلمي من خلفك من النساء إن حسن تبعل إحداكن لأزواجكن أو إيه- إن, إحدى إن حسن تبعل إحداكن لأزواجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا شوف سبحان الله حسن التبعل وإيه عجباني الكلمة دي واتباعها موافقته تبقى ماشية كده عايزين نعمل سلسلة في اه في آداب الزوجة تمام وفي آداب الزوج برضو اه الاتنين عشان الناس كده ت... عشان البيوت تنصلح ان اتباعها موافقة كل- دي لا والله دي درس انها تتبع موافقتي في واحدة بتروح تطلب الطلب اللي هي عارفة ان هو هيقول عليه لا طب ما انت عارفة ان انا هقول لا بلاش انت عارفة ان انا لانها مراتي ما بتعملش كده انت عارفة ان هو هيقول لا اللهم لك الحمد يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله اصل في ناس ما شاء الله يعني تمشي تسيب الدرس كله ويقوم يقوم جايبها اه سنايبر ف ده احنا هنعمل كاس العالم فبعد كده في مصر في الحسد يلا العين يعني مش الحسد بس ان شاء الله ما ناخدش مركز ان شاء الله ان شاء الله نقول الاذكار وربنا يعفو عنا الشاهد آه آه عشان خاطر بس ما حدش يظن في لان انا دلوقتي عمال انا بتكلم وبشاور انا مش بعمل خمسه لان الخمسه اصلا من الشرك ال- ال- ال- اه عشان انا بس يلتبس عليا ان انا خشيت ان البس عليكم انا ما عملت كده ان حد يكون يظن فيا لا هذه الافعال اللي يقول لك خمسه وخمسة هذه من الشرك هذه من الشرك الذي يدفع الحسد الاذكار ما شاء الله لا قوة لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله في القرآن اهي تمام فمسألة الخمسة والكلام ده شرك هذا شرك تمام شرك أصغر الشاهد أن المرأة من نفسها جاءت تشتكي أنها تريد أكثر مما هي فيه من الثواب فكان من كرم الله عز وجل أن شرع لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعادل هذه الأجور ولكن بأعمال حتى أكثر بساطة توافق طبيعة المرأة فكرة أن أنت تكون من جوه حريص دي ضد أن أنت تكون اعتمادي لازم تكون من جواك عايز ده أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربيعة بن كعب قال له سلني يا ربيعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزدى إليه أزدى إليه أحد معروفا أحب دائما كان يكافئه وكان دائما ربيعة بن كعب يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سلني فاستبطأ يعني استنى يوم ولا اتنين أشوف إيه الأخبار وكانت تحدثه نفسه ان هو يقول له عايز اتجوز وهو قال يعني انا انا كان كنت عايز اقول له انا وهو كان عايز يتجوز بالفعل يعني حتى ربيعه بيقول ان هو كان عايز يتجوز ولكن فضل يحسبها كده ايهما اولى الزواج في الدنيا ولا النبي في الاخره تمام فضل يحسبها كده وكده وكده لحد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال له سلني يا ربيعه قال أسألك مرافقتك في الجنة ربيعة جاب آخر الطلبات يعني حتى ربيعة على فكرة ما قالش أسألك أن تسأل لي الفردوس الأعلى لا تطلع الفردوس الأعلى دي إيه النبي مش قاعد فيها وفي حاجة مخصوصة للنبي خصيصا دي بتاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي بتاع... لا أسألك مرافقتك في الجنة خلاص منين بقى أنت ما تكون اه انا معاك انا جاي النبي قال له ايه من الذي دعاك لهذا مين اللي قال لك تقول كده قد يظن البعض آه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ربيعة بس خلي بالكم النبي شايف ربيعة وشايف مين كمان ابو بكر شايف ربيعة وشايف عمر شايف ربيعة وشايف عثمان فقد يظن في ربيعة البساطة هو ربيعة يعني تراب نزل من نعل ربيعة يعني تراب نزل من نعل صحابي أفضل يعني مش عايز أقول أفضل من إيه بس بس ده صحابي ده نزل فيهم قرآن نزل فيهم قرآن واحد كان بيوضي النبي صلى الله عليه وسلم فلما نيجي نقول النبي النبي لما قال له مين اللي قال لك تقول كده قال له ما حدش ولكني قرنت قلت ان طلبت شيئا في الدنيا ايه اللي حصل هو فنى وان طلبت شيئا في الاخره فهي خير وابقى هو يستطيع ان هو يديله من الدنيا ولكن الاخره هو ينتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أكثر ما ينتفع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا صح فطلبها قال فأعني على نفسك بكثرة السجود الشاهد إن الموضوع ما بيجيش إلا من جوه لو ما جاش من جوه لابد أن ينقطع لأن سنة من سنن هذه الحياة الترك كنت بقول كلمة امبارح لواحد مش عارف زعلته ولا ما زعلتوش بس قلتها له هو كاتب كتابه تذكرنا الموت فقلت له لو متنا آه خلاص انسى بقى الدنيا فقلت كده اشوف ايه الاخبار يعني فقول له هو انت لو مت مراتك تستناك فبص لي كده وقال لي ايه طبعا آه مش عايزه يزعل بس مفيش حد بيستنى حد خالص خالص محدش بيستنى حد يا انت تسيب حاجة يا هي تسيبك سنة هي سنة الدنيا دي كده انت تسيب هدومك عشان صغرت عليك وانت كبرت او عشان اتقطعت او عشان مش عاجباك تسيب الأكل تسيب الشرب تسيب والدك والدتك عشان هما عشان اتجوزت ولا عشان انت سافرت او هما يسيبوك عشان سافروا ولا ولا سابوا بعض ولا ماتوا تسيب مدرستك تسيب بيتك تسيب كل حاجة مش هتسيبها هتسيبك وكل حاجة مش هتسيبك انت هتسيبها ما ينفعش كل حاجة هتسيبها فما ينفعش تأمل قوي على حاجة هتسيبها ان انت لما تسيبها هتفضل قاعدة مستنياك لا والله ما هتستنى مش قصدي على دي يعني قصدي ان مفيش حاجة الانسان لما يربط نفسه بالدنيا قوي ويتمسك فيها ممكن يبيع دينه ولما يتمسك بيها جدا جدا جدا جدا ويفتتن بيها أبشع ما يجد في لحظة الموت التي يلقى الله عز وجل بها المفترض أنها تكون لحظة يحبها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إن هو هيسيب الدنيا ربنا شوف بيقول في إيه في دول وحيل بينهم وبين ما يشتهون هو وهو بيموت اللي فاكره الشهوة اللي فاكره الشهوة اللي هو كان ماشي وراها اللي هو كان بيحبها الفلوس والدنيا ومش شرط هقول لكم حاجة ومش شرط أقصد المحرمة التعلق الزائد بالمال ولو من كسب حلال ولو من كسب حلال التعلق الزائد خلي الإنسان بخيل يبخل على نفسه ويبخل على دينه أن ينفق يبخل بخيل لما يموت آه وحيل بينهم وبين ما يشتهون طب ما ده في الحلال أيوة بس أنت اتفتمت بيه الأموال فتنة الأزواج فتنة الأبناء فتنة وربنا اللي قال كده فنسأل الله عز وجل ألا يعلقنا إلا بما هو خير وأبقى يعني شوف هو ايه اللي مش مش مش ابقى بس في اللي احسن منه لا ده هو الخير وهو الابقى فنسال الله عز وجل الا يعلقنا الا بما هو خير وابقى فالاعتماديه في التدين الذاتي يمنع الانسان من التغيير ليه لانها مسؤوليه فرديه مسؤوليه ذاتيه تنبع, تنبع من القلب وكل من حولك إما أنت تاركه إما هو تاركك فإما أن تنجو بنفسك وإما أن تتكل على ما يتركك في يوم من الأيام أو تتركه فتسقط بمجرد الترك الذي هو يقينا آت وهذه هي الأولى أما الثانية الاعتمادية في الدين ذاته هسألكم سؤال بصراحة كده هو مين بيأذن الفجر في المسجد اللي تحت بيتك بصراحة طب مين هيأذن الظهر بتاع بكرة طب العصر في المسجد اللي جنب الشغل طب الإمام البديل طب لما الإمام بيتلخبط في المسجد عندكم هل أنت واحد من الأشخاص اللي بتردوا للصح؟ قول لي أنت الشخص اللي بينشر المصاحف ولا أنت الشخص اللي بينصر المظلوم ولا أنت الشخص اللي بيمشي في حوائج الناس ولا أنت الشخص اللي بيبني مساجد ولا انت الشخص اللي كثير الانفاق طيب طيب انت الشخص اللي بيلم العيلة شوف انا نزلت عشان اللي بيلم العيلة وبيخلي دول يصلوا الارحام عشان خاطر هم مقصرين ولا انت الشخص اللي بتحل المشاكل بتاعة الجيران ولا انت الشخص اللي بيح... يرجعوا له في التحكم في الشغل ولا انت الشخص اللي بتعلم الولاد الصغيرين القرآن ولا انت الشخص اللي بيعمل ايه كل صراحة كده انت بتعمل ايه يعني حد سأل نفسه ولا هو انت بتعمل ايه يعني يعني ما بتعملش اي حاجه يعني اعمل اي حاجه يعني دينك يا اخي يعني الاسلام التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم السنه المسلمين المسلم للمسلم كالبنيان اعمل حاجه يعني خليك حاجه كل حاجه بتتعمل لك انا عارف ان في ناس كويسين بس انا اللي بكلم اللي اعتمادي كل حاجة كل حاجة بتتعمل لك كل حاجة يعني مفيش اي دور يعني ما فكرتش يبقى لك دور طب مش زعلان يعني هتموت كده يعني يعني مفيش مفيش اي منزله عند ربنا مفيش اي منزلة يعني للدرجة دي ربنا ما ادكش ولا نعمة للدرجة دي ربنا ما منش عليك ولا قدرة للدرجة دي انت انسان ما عندكش ولا مهارة للدرجة دي ما فيش الا بيتك واسرتك اولادك مذاكرتك شغلك فلوسك ديون هي دي بس يعني هو جل جلاله كل اللي هو اداهولك ده وانت مش عايز من اي حاجه مكتفي بمساله تربيه الابناء جميل مكتفي ان انت تبحث عن المال الحلال جميل رائع مكتفي باكرام الزوجه ممتاز مفيش بعد كده دي حاجات بتاعتك ممتلكاتك الشخصيه الزون اللي انت عايش فيها الباقي بقى بقية السور المسلم للمسلم كالبنيان بقية البنيان مالوش أي حق عليك مالوش أي حق عليكي الأسرة دي اللي فيها أب وأم وأبناء أو زوج وزوجة أو أي حد الأسر البيت ده مالوش أي حاجة بيعملها كفاية اعتمادية كفاية نرمي يعني سامحوني عارفين الأب اللي بيعمل كل حاجة هو اللي بيشتغل وهو اللي بيشور الولاد والبنات وبيجيب الشقق وبيضيع عمره عشان خاطر ولاده وبالفعل أنا أعني الكلمة هو يضيع عمره من أجل أبنائه وهم لا يستحقون ولو كانوا بارين به لخففوا عنه ولساعدوه ولطلبوا منه أقل بكثير مما يطلبون بل طلبوا أقل من معيشتهم لهذا الأب الكريم مين اللي بيخطب الجمعة تحت في مسجدك الجنب البيت مين وبكل بساطة سامحوني وبكل تبجح مين الشيخ اللي خطب خطبة النهاردة بغض النظر ان الخطبة كانت وحشة انا كنت قاعد وكانت الخطبة مش عجباني شفت كمان انت وجهة نظر يعني شفت كمان انت كلامك سليم بس هو انت من امتى بتنزل تصلي الفجر اصلا عشان تتكلم عن الخطبة عجبتك ولا لا المؤذن عندنا تحت البيت صوته مش عاجبني ماشي انت العجمي الشيخ العجمي انزل اذن صوتي مش مش عج... مش حلو جيب حد مش مسؤوليتي يبقى تقعد ساكت ليه هو ده مش بيت ربنا بيت ربنا ومطلوب منك ان انت تعمل شوية مجهود ما تقعدش تتأمر يعني آسف وعايز أعيش فينه يعني شحات وعايز أعيش فينه وأنا أسمع كثيرا ممن يكفرون نعمة الله أنا عارف إن الأذان ممكن يكون صوت المؤذن أحيانا ما بيكونش كويس إنما بالنسبة للمنتقد سؤال أنت بتصلي في المسجد؟ يبص السؤال بقى راجع فين؟ يعني بالنسبة للمسجد ده اتبنى عشان الناس تنزل تصلي فيه فهو بيأذن عشان ميقات الصلاة دخل وبيقيم عشان هيصلوا تحت أنت بتصلي فيه أو, أو أنت بتصلي أصلا اخر مره نزلت تصدقت في المسجد بتاع اللي كان تحت كان إيه؟ انت بتعمل ايه والله يا شباب يعني ابو بكر الصديق انا بس عايز اقول لكم الجيل ده كان كده ليه ابو بكر الصديق كان صديق الامه كان صديق الامه هو اللي النبي هو اللي ربنا اختاره عشان النبي يهاجر معاه هو اللي اختاره للصحبه دي هو اللي كان بيتصدق بماله كله هو اللي كان بيصلي ورجل أسيف هو اللي أنقذ الأمة بفضل الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ده أبو بكر عمر بن الخطاب كان فاروق الأمة فرق بين الحق والباطل قيمته كانت كبيرة الصحابة ما صلوش في الكعبة إلا لما عمر أسلم قدام الكعبة في الحرم ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر عثمان الحياء علي منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمين الأمة أبو عبيدة كاتم السر حذيفة حبر الأمة ابن عباس أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل أنت بتعمل إيه؟ كل واحد له باب كل واحد رجل حاجة في حاجة واضح قوي قوي أنت بتعمل إيه؟ يعني إيه القيمة؟ إيه اللي أنت بتقدمه؟ اسأل نفسك السؤال ده قبل ما العمر يعدي وما تلاقيش حاجة
الله عز وجل يقول في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالله عز وجل أخبر في كتابه أن هناك أمور يجب أن ينتدب البعض أنفسهم إليها فهي فروض وإن كانت من فروض الكفايات فالفروض في الإسلام الفرائض الفروض تنقسم إلى فرض عين وفرض كفاية فرض العين يخاطب به كل عين كل مسلم مكلف عاقل قادر يجب عليه أن يفعل هذا الفرض لأنه معين عليه لا يكفى بغيره أما فرض الكفاية فيقوم به البعض فإن أقاموه سقط عن الكل فإن لم يقيموه أو قصروا أثم الجميع وكل حسب حسب القدرة
كل يأثم على حسب قدرته فالغني الذي أحوج الفقير إلى المرض أو الذي أحوج الفقير إلى فقره أو إذا الذي أحوج الفقير إلى السرقة الذي أحوج الفقير وهو قادر يأثم حسب قدرته الذي عنده وقت ويستطيع أن يقيم شيء من دين الله عز وجل ولا يفعله أو لا يتعلمه كي يفعله ممكن واحد يقول لك أنا ما أعرفش تعلمه تعلمه كي تعلمه أو كي تفعله فإن كنت قادر على هذا الأمر وهو لم يكفى فتأثم تأثم حسب قدرتك كم من فرض كفائي لم يقوم كما أمرنا به في بلاد المسلمين يعني بيقول لك الدعوة إلى الله عز وجل من فروض الكفايات تمام طيب الناس تقعد تدعي تدعو إلى الله عز وجل لحد إمتى يعني حتى يهدى الخلق طيب هل عدد الدعاء والمصلحين صادد مع الناس ها صادد ما تقولوا مش صادد يبقى كلنا نأثم حسب القدرة في واحد لا يستطيع مطلقا خلاص طب في واحد يعرف يعمل حاجة قد كده يعملها طب في واحد يعرف يعمل حاجة قد كده لازم يعملها بيعمل حاجة كبيرة برضه بس قد كده مش قد كده يأثم حسب الحتة دي إنه مقصر والعجيب أننا نستكثر من أمور كثيرة جدا في الدنيا ثم بعد ذلك نخسر الأمرين نخسر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل والله بس أنا عايز أجيب منه لمحة قال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل كان في ست طيبة كانت بتتفرج على برنامج عمرو خالد زمان شكر برنامج اسمه ايه كان بيتكلم عن الصحابة اه ممكن على خطى الحبيب وكان بيتكلم فبيقول كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان بيختار ناس معينة يدعوها عشان الناس دي اكثر الكلام ده صح طبعا اكثر ثباتا والناس دي اكثر مؤازرة للوضع القائم اللي موجود دلوقتي بالذات في البداية بالذات في البدايات يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي شخصيات اه ابو بكر آه شخصيات معينة كان عمر بن الخطاب آه الشخصيات كلها كانت شخصيات غير عادية فهي ست طيبة قاعدة بتتفرج وهي بتتفرج قالت ايه لو كان ولادي موجودين كان اختارهم طبعا يعني بغض النظر يعني على الكلام ده هي ست طيبة يعني أنا وصفت توصيف لفظها إنها ست طيبة يعني هي يعني ربنا يهدينا بس أنا عجباني لمحة هو لو كان موجود كان هيجيب اسمك في الحديث يعني مثلا مثلا احنا اه ده علم ما لم يكن لو يعني عشان خاطر بس ما يجيش حد دلوقتي يقول لي ده علم خاص بالله تمام اللي هو علم ما لم لا- يكن لو كان سيف يكون انا بس بتكلم من باب ال- ال- من- من باب احنا ما نعرفش طبعا فعارفين علم ما لم يكن لو كان كيف يكون ده خاص بالله عز وجل وهذه هي اللو التي من عمل الشيطان تمام حاجة ما حصلتش لو حصلت يترتب عليها ايه ده علم خاص بالله تمام لو لو نزلت بدري كنت لحقت لا كان ممكن تنزل بدري وما تلحقش فاحنا ما نجزمش بشيء ولكن من باب ال ال ال ال الدر يعني من باب بس ضرب المثل من استخراج الفائده مش اكتر الله عز وجل قال مثلا في القران ولو ردوا لعادوا هم ردوا ما ردوش بس لو ردوا لعادوا من الذي يعلم الشيء لو لم يكن لو كان كيف يكون الله عز وجل فقط علم خاص به تمام وهي دي بقول لكم لو اللي من عمل الشيطان ولكن لو كان موجود احنا ما- لا نجزم بشيء ولكن من باب بس حتى استخراج الفائدة من نفسي لو كنت انت موجود هناك كان هيقول اه استقرئوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود م- آه، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل كان ممكن انت تبقى مكان حد من دول بحضرتك دلوقتي يعني هو الشخص ده ينفع طب في حاجة تانية يعني بلاش استقر- استقرئوا القرآن يعني لو حبيتوا فل... تجيبوا فلوس للفقراء روحوا للأربعة دول منهم انت ينفع طب لما تلاقوا واحد آه، عايز آه، آه، حاكم ظالم آه، وعايز يقول كلمة حق ولا يخاف الله لو ما تلائم روحوا لواحد من الأربعة دول اسمك ينفع يعني أنا عايز نرجع النهاردة نكتب كده هو أنا أنفع في إيه يعني أكيد ليا دور يعني معقول أنا نازل عشان آكل وأشرب واتجوز واجيب عيال وادرس وافرح مامتي وبابايا واتخرج ويبقى معايا شهاده قد الدنيا و... و... يعني نازل عشان كده يعني طب بالمناسبه كم واحد نازل المهمه دي عملوا ايه يعني انما لولا الناس دي ما كانش الدين وصل انت بتعمل ايه لازم تسال نفسك كفاية اعتمادية يعني الرسالة كفاية اعتمادية مش عارفين نتحرك ليه مش عارفة تغير أحد الأسباب أو سبب رقم أربعة زي ما قلنا النفسية الاعتمادية في كل شيء في التدين الذاتي أو في الدين نفسه الاعتمادية هنا والاعتمادية هنا هي اللي مش مخلياك تعرف تترقى هضرب مثال آه، آه، خارج سياق ال- ال- الصحابة والتابعين وال- هو ليه الناس منبهرة بستيف جوبز ليه آه، ليه الناس منبهرة بمايكل ديل يعني اه على فكرة فشل ايه ده ما كانش عندهم حاجة احنا مش مس... احنا مسمينه فشل عشان خاطر هو عمل نجاح مش هو هو خاطر هو فشل لو كان قاعد كان شاطر في كليته بالمناسبه اه كان ع- كده يعني انما كان موجود في الكليه وبيتعلم وفي دوله اقوى من دولتك 100 مره مش اكتر من 100 يعني و و و و و و, و. هو قدر يصنع من نجاح قدر يكون انسان مؤثر هل هم بيحبوا التقدم اكتر ما احنا بنحب الدين؟ اه في حد بيشاور اه اه ما يعني اه يعني بصراحه بصراحه ربنا يعفو عنا طيب ازاي اتخلص من النفسيه الاعتماديه دي سريعا سرد مش هعرف اطول عليكم اكتر من كده اظن يعني عاتبنا كتير واحد فقدان الهم ولو كان مستحسن فقدان الهم بالدين ان انت تبقى مهموم بالدين وهذا لأني أجهل
ما علي في دين الله وما يجب أن أصل إليه في دين الله عارفين الموظف لما يشيلوا منه حاجة يزعل ليه؟ عارفين في موظفين آه، بينزل لهم العلاوة كل شهر آه، عمل ما عملش target ما تارجتش موظفين الحكومة يعني جا ما جاش مضى ما مضاش هم بتنزل لهم العلاوة كل هو أصلا بيقول لك إيه المرتب كذا وبالعلاوات كذا على أساس إن العلاوة دي إيه؟ هي ماسكه ماسكه من دراعي هو مفترض هو مرا... هو لو ما, ما نزلتلوش العلاوه بيزعل صح بيزعل ليه بيزعل لانه متعود ياخدها على طول تمام انما لو كان المرتب كذا والعلاوه دي بقى للمتميز كان زمانه لو ما خدهاش مش هيزعل بس لو كان خدها هيفرح ففكره ان انت يبقى عارف هو انا مفترض اعمل ايه هو انا دوري ايه هو المفترض ان احنا نوصل لفين فلما تعرف ان انت مفترض توصل لحتة ان انت عليك فرض كفائي المفترض ان- ان انت تقوم بيه هو يتعين عليك ال- الى ان تقوم به الكفاية تعرف ان انت لسه وراك شغل وان انت مفترض تشتغل تبقى مهموم بدين الله عز وجل وهذا عمل قلبي فاستعينوا به او استعينوا عليه بكثرة الدعاء وبترك الذنوب لأن هذا الهم رزق والذنوب تمنع الرزق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يص- لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا اتنين الكسل, الكسل وإيثار السلامة هو مكسل في واحد كده عايز يعيش في ال comfort zone عايز يعيش يعني ما, ما كده تمام استريح مفيش اي مشكلة على فكرة هو مش عايز يوصل لحاجة فما فقدش الحاجة اللي هو مش عايز يوصل لها فمش تعبان هو عايش مريح دماغه يعني عايش في حالة تكبير مش تكبير اللي هو الله أكبر تكبير اللي هو مكبر دماغه هو يا رب يوصل من التكبير اللي هو التكبير الله أكبر بجد وفرحان بده وربنا وصف حال ده قال فرح سبحان الله فرح ايه المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرحانين ان هما ما لهمش دور قمة السعادة آه الحمد لله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا بيدعوا كمان وجهة نظرهم لا تنفروا في الحر يعني فرحان انه ملوش دور وكاره انه يكون له دور وبيقول للناس اقعدوا بيسلط الناس ان هم يسيبوا دورهم بيخوف الناس الكسل لما يخش في القلب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل يقول الله عز وجل آية جميلة والله بس عشان تعرفوا بس إن إحنا عشان تعرفوا إن إحنا مفضوحين يقول الله عز وجل وإن منكم لمن ليبطئن شوف الكلمة بطيئة وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا هو كسل كده ماشي بالراحة يمكن ربنا يكرمه ويقعد ورا وما يستخدمش أعرض فأعرض الله عنه ثلاثة خساسة الطبع إن هو خمسة وحاجة خساسة الطبع إن هو يكون مش عايز يبقى حاجة يعني في واحد كده يقول نفسك تترقى لا نفسك تبقى لا هو هو, نسوش هو كده اغلبنا مش كده في الدنيا بس في الدين كده يعني لو قلت لك نفسك لو قلت لك اعمل خد الكورس ده وده وده وتبقى انت رئيس مجلس ادارة شركة مايكروسوفت كام واحد هيمتثل كتير صح طب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل انفق بشماله تمام فما عرفت آه، انفق فلم تعرف يمينه ما انفقت شماله بالمناسبة لما تعرف يمينه ما أنفقت شماله قيل وأن النفقة كانت بالشمال من كثرة النفقة فكان ينفق باليمين والشمال بالاثنين تمام كم واحد عارف الحديث ده ده الرجل من من, من؟ اه السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله مين عمل كده تاخر ايده في جيبه بس في اول الشهر وهو عارف انه معاه فلوس واختار كده من غير ما يعرف هي دي كان اول الرزمه ولا ده يعني في بقى انت عارف بقى ان في الاول خمسينات عشرينات ميات معرفش إيه، جاي من حته اللي هو لا ع- انفق وما خدش باله وطلع مين عملها وكم مره بلاش كم مره مين عملها مره انا بقول للشباب الصغير الحق اعملها وانت صغير لان الناس زعلش الناس ما تزعلش مني الناس كبيره الا من رحم الله ولكن الحق اعملها وانت صغير وانت معكش فلوس لان اللي بيكبر بيبخل احيانا لان مسؤولياته بتبقى كتير التمس التمس العذر أهو عشان ما حدش يزعل ولكن تمام الحق اعملها وانت صغير وانت ما معكش فلوس كتير لان الفلوس بتفتن صحابها الفلوس بتفتن صحابها الله عز وجل يقول وان م- آه، الله عز وجل يقول واذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك من أولو الطول أصحاب الوجاهة هم دول بيستأذنوا إلا من رحم الله وقليل ما هم أربعة عدم الصبر اصبر على ما تريد تحقيقه مش شرط تشتغل النهاردة تجيب النتيجة النهاردة ما فيش حاجة بتطلع في ساعتها قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا خمسة التعلق بالثمرة التعلق بالثمرة يخليك اعتمادي لأن الثمرة ما بتطلعش في ساعتها فلما تتأخر عليك تسيب وتكتفي بزرع غيرك لا اوعى تتعلق بالثمرة شوف ربك يقول ايه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فلما يكون الإنسان بيسارع للجنة ولا يريد من الناس جزاء ولا شكورا فالثمر الذي يريدها يريدها بعد الموت التي هي الجنة وثمرة الدنيا عند- عنده غير معتبرة فيسارع إليها ولا يلتفت ستة اكتشف قدراتك انظر انت مميزاتك فين هتلاقي الراجل ده صوته حلو والراجل ده معاه فلوس والراجل ده بيعرف يتكلم مع الشباب والراجل ده يعرف يتكلم مع الناس الكبيرة والراجل ده بيعرف يقضي حوائج الناس والراجل ده بيعرف يجيب مصاحف ويوزعها والراجل ده بيعرف يع... هتلاقي كل واحد بيعرف يعمل حاجة وهتلاقيه غ... وهتلاقي ده بيجمع العيله وبيخليهم يس- يصلوا الارحام وهتلاقي هتلاقي كل واحد بيعرف يعمل حاجه اعمل الحاجه اللي انت تحسنها وخلي ده الباب اللي انت تخش منه الجنه ستة سبعة والأخيرة عدم فهم قضية الدور ان انت تنسى ان انت يكون عليك فرض كفاية بس فرض مش مخاطب بيه بعينك بس الأمة كلها مخاطبة بيه وانت احد افراد هذه الامه ويجب ان تقوم هذه الكفايه بك او بغيرك فتصدر كي يستعملك الله عز وجل ويقيم بك الخير قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك